انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الحكايات لغة بيفهمها كل العالم وهيفضل يفهمها ويحبها ويتعلم منها حكايتنا أبطالها حقيقيين أو من نسج الخيال هنشاور على كل الحكايات اللي تستحق استنوني أنا هبة حشيش في برنامج زمن الحكواتية على تسعينات FM
زمن الحكواتية مع هبة حشيش كل يوم جمعة الساعة خمسة وربع على تسعينات FM
أهلا بيكم في أول لقاء معي أنا هبة حشيش من راديو تسعينات FM وبرنامج زمن الحكواتية أنا مبسوطة قوي النهاردة إن أنا انضميت لفريق عمل راديو تسعينات FM ومبسوطة أكتر إن أنا معاكم على الهوا كل يوم جمعة الساعة خمسة وربع ولمدة نص ساعة هبقى معاكم هوا علشان نحكي قصة قصة قد تكون مرة سياسية مرة تاريخية مرة اجتماعية وممكن تبقى القصة دي قصتك أنت شخصيا فتابعوني طيب ليه انا اخترت فكره البرنامج ان انا احكي قصص وحكايات لايماني الكامل ان القصه والحكايه هي اسهل واقصر واظرف طريقه علشان اوصل وجهه نظري وفكرتي طيب يعني مثلا لما تبقى قاعد مع صديق لي صديق ليك وبتتناقشوا في موضوع وهو مش مقتنع فتقوم انت تلاقي نفسك كده تلقائيا بتقول له طب انا هحكي لك حكايه وتروح حكي له حكايه ليها علاقه بيك او بالاخرين علشان تثبت له صحه وجهه نظرك طب الإيمان الكامل اللي عندي ده جالي منين؟ الحقيقة جالي من تدبر القرآن الكريم ربنا يعني أورد في القرآن الكريم العديد من القصص علشان نطلع منها بموعظة وعبر طب خليني أقول لكم إيه أنواع القصص في القرآن الكريم أول نوع هو قصص الأنبياء اللي هو الأنبياء وأقوامهم والمعجزات اللي ربنا أيد بيها الأنبياء علشان ينشروا بيها الدعوة النوع الثاني هي قصص الحوادث الغابره زي أصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وأهل الكهف أما النوع الثالث هي القصص الحوادث اللي حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زي غزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة بدر طيب أنا اخترت لكم النهاردة قصة سيدنا يونس علشان أربطها بسؤال الحلقة اللي هو هل عندك الشجاعة للاعتراف بالخطأ ولا بترمي المسؤولية على الآخرين وليه؟ وهنسأل نفسنا هو سيدنا يونس بس هو اللي أذنب وأخطأ واعترف بذنبه واستغفر ربنا وربنا غفر له؟ لا الحقيقة في سيدنا نوح وسيدنا موسى وآدم عليه السلام وهنعمل مقارنة هنا ما بين آدم عليه السلام وما بين إبليس لما آدم أخطأ وأكل من الشجرة المحرمة هو وزوجته عمل إيه وإبليس عمل إيه لما آدم أكل من الشجرة المحرمة راح ربنا واعترف بخطأه وقال له أنا أذنبت يا رب وأستغفرك يا رب وأتوب إليك وربنا تقبل منه وغفر له أما إبليس لما ربنا قال له اسجد لآدم أبى واستكبر قال له ليه انت ما سجدتش لادم قال له علشان انا احسن منه انا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين وانا مش عايزه اسجد له فربنا خرجه من رحمته هنا باين قوي وواضح ان لو كان الاعتراف بالحق فضيله فالاعتراف بالخطا هو اكبر الفضائل خلينا نحكي قصة سيدنا يونس بس بعد الفاصل اخترت لكم أغنية للمغني وائل جسار الحقيقة هو كان عامل ألبوم ديني سنة 2013 اخترت لكم منه أغنية في حضرة المحبوب يلا فاصل ونعود
ينطق باسمه الحجر وما فيش نبي زيه الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه اه يا امنه لما اتولد جبريل نزل سما الله واحد احد صلى عليه في سما في حضره المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان عشمان في أهل البيت في المصطفى طال عدنان في الحلم لما بكيت طبطب على كتفي بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي والكل جرح دوا وربنا الشافي ومفيش ضمير لرضا لو قلبي مش صافي عشان في نظرة رضا والنور عليا يبان نور النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان باب الشفاعة اتفتح وباسم من الرحمن وانا حالي لما انصرح كان الرسول فرحان في حضرة المحبوب أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله
ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنفكركم بسؤال الحلقة هل عندك الشجاعة للاعتراف بالغلط ولا بترمي المسؤولية على الآخرين وليه؟ مستنية مكالماتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج 01000 42 7894 يلا بينا نبتدي قصة سيدنا يونس يونس بن متى هو ربنا بعثه للقوم الأكثر ظلما وعنادا وكانوا بيظلموا بعضهم البعض والغني ما بيديش الفقير والضعيف بيدوس على آه، القوي بيدوس على الضعيف والحقيقة فضل يدعو إلى الله آه، لمدة من 30 ل 33 سنة ولكن هم كانوا مستمرين في عنادهم لحد ما ربنا في يوم من الأيام قال له يا يونس روح قل لقومك لو ما أمنتوش في خلال ثلاثة أيام أنا هنزل عليكم العذاب يعني أنا هدمركم مش هتبقوا موجودين على وجه الأرض فعلا سيدنا يونس راح لقومه وبلغ رسالة ربه للقوم ومشي مشي ايوه الحقيقه هو مشي ما استاذنش ربنا ومشي يئس وكان غيران جدا على دعوته وكان غيران على ربنا فالياس ملا قلبه ومشي من غير ما يستاذن ربنا ووقع في الغلطه الكبيره ان هو مشي من غير ما يستاذن ربنا وس- وساب قومه وكان معتقد ان هو هيروح لقوم اخرين هيبقوا اكثر طاعه وهيعرفهم بربنا وهم هيؤمنوا طيب ال- القصه هنا اتقسمت لمشهدين المشهد الاولاني ايه اللي حصل مع سيدنا يونس وايه اللي حصل لقوم سيدنا يونس لما هو سابهم ومشي يلا نشوف المشهد الاولاني سيدنا يونس راح في الفلك المشحون يعني ايه الفلك المشحون يعني السفينه اللي مزدحمه جدا ركب في السفينه وكانت مزدحمه جدا وبعد ما اقلعت السفينه جه قائد السفينه قال لهم بصوا بقى السفينه فيها ثقل يا جماعه لازم نرمي حد من السفينه طب هنرمي مين أنا مش عدل يعني واحد نختار اي واحد كده نرميه فايه فساهم في الايه الكريمه فساهم يعني عملوا قرعه فعملوا قرعه طلع آه، اسم سيدنا يونس فكل اللي راكبين على السفينه قالوا لا ما ينفعش يونس ده يونس صاحل آه، يعني راجل صالح ما ينفعش نرميه احنا عايزين حد مثقل بالذنوب هو اللي عامل ثقل في السفينه طيب نعمل قرعه تاني طلع اسم سيدنا يونس نعمل قرعه تالت طلع اسم سيدنا يونس للمره الثالثه ويبدو ان ربنا كان غضبان جدا فرموا سيدنا يونس من السفينه فالتقمه الحوت يا على الهم والكرب اللي ممكن يبقى فيه بني ادم ان يبقى في بطن الحوت احنا عارفين ان الحوت آه، يعني حيوان ضخم او كائن ضخم جدا بيزن العديد من الاطنان وطوله العديد من الامتار فايه الكرب العظيم ده فادرك لما آه، بقى في بطن الحوت ان ربنا غضب عليه وان هو اخطا فعلى طول اعترف بخطئه واستغفر ربنا وقال الدعاء اللي كلنا بندعوه لما نبقى لا قدر الله في هم او كرب وهو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فضل يستغفر ويسبح يستغفر ويسبح لحد ما ربنا غفر له ويعني احيا سيدنا يونس في بطن الحوت وامر الحوت ان هو يلفظ آه، سيدنا يونس على الشط المعجزه بقى الربانيه الثانيه ان لما سيدنا يونس ال- الحوت لفظه على الشط كان هزيل جدا وضعيف جدا وكان آه، جلده متاكل من عصاره بطن الحوت فربنا انبت عليه شجره من يقطين ايه المعجزه بقى في كده شجره اليقطين دي بيقال ان هي شجره القرع طب ايه القرع ايه الميزه اللي فيه اولا ان ورقه الشجر عريضه جدا فسيدنا يونس استظل بيها وان ريحه الشجره بتطرد الحشرات وان اللي بياكل من نبات اليقطين ده الجروح وال يعني اي حاجه جلديه بتلتئم بسرعه ودي كانت معجزه ربانيه وتعافى سيدنا يونس ورجع الى صحته وبقى انسان يعني ايه في كامل صحته هنيجي للمشهد التاني وهو مشهد قوم يونس عملوا ايه بعد ما سيدنا يونس سابهم ومشي الحقيقه الطبيعه كشرت عن انيابها وزي ما احنا عارفين ان الرياح والامطار والاعاصير دي جند من جنود الله فربنا سلط جنوده على القوم دول لقوا ان السماء احمرت والشمس بقى شكلها غريب واعاصير وامطار واتربه فعرفوا ان تحذير سيدنا يونس في محله وان هلاك ربنا قادم لا محاله فعملوا ايه قعدوا يدوروا على سيدنا يونس فين يونس فين يونس مش لاقيينه طب يا جماعه احنا عايزين نؤمن بس مش لاقيين يونس فجي احد الصالحين قال لهم لو انتم مش لاقيين يونس هنا في المكان فرب يونس في كل مكان استغفروا ربكم ورجعوا الحقوق اللي انتوا اخدتوها من الناس وقولوا ان احنا غلطنا وارجعوا تائبين وامنوا بربنا وان شاء الله ربنا هيسامحكم قعدوا ايام عديده يستغفروا ويقولوا يا رب احنا امنا بيك يا رب سامحنا واستغفرك يا رب واتوب اليك لحد ما ربنا تقبل دعائهم ورفع عنهم العذاب ورفع عنهم السخط وسيدنا يونس رجع الى قومه لقاهم كلهم مؤمنين مئة ألف شخص آمنوا بسيدنا يونس ودي كانت بمثابة مكافأة ربانية من ربنا لسيدنا يونس على صبره على القوم الظالمين هنقول بقى الدروس المستفادة من قصة سيدنا يونس بس بعد ما نطلع فاصل لأغنية أنا بحبها جدا من تأليف الحسين ابن منصور الحلاج وتلحين عمر خيرت وده دي كانت الأغنية الحقيقة هي تتر لمسلسل الخواجة عبد القادر للفنان يحيى الفخراني يلا نروح نسمع الأغنية ونرجع بعد الفاصل
إلا وأنت بقلبي
رجعنا لكم بعد الفاصل وبفكركم بسؤال الحلقة هل عندك الشجاعة للاعتراف بالخطأ ولا بترمي المسؤولية على الآخرين وليه؟ هستنى مكالماتكم على أرقام تليفون البرنامج 01000 42 78 94 طب احنا حكينا قبل الفاصل قصة سيدنا يونس بعد الفاصل هنشوف ايه الدروس المستفادة من وجهة نظري أنا يعني أنا لما سمعت قصة سيدنا يونس وتدبرتها وقريتها في القرآن أكتر من مرة من وجهة نظري أنا استفدت ايه استفدت ان انا لو لو البني ادم صبر شويه آه، حياته هتتغير تماما طب تعالوا نتخيل كده ان سيدنا يونس صبر على قومه 3 ايام بس مش 30 سنه زي الاول لو صبر الثلاث ايام فكان هيلاقي ان قومه امنوا وكان هيوفر على نفسه كل رحله الشقاء اللي هو مر بيها فشويه صبر الحقيقه انا بقول لكم آه، الموضوع ده وانا اكتر واحده ما عنديش صبر بس الحقيقه اتعلمته والدرس المستفاد الاخر هو الياس هنعمل مقارنه ما بين الياس واليقين بالله تعالوا نشوف المقارنه دي ازاي لما سيدنا يونس يأس من قومه ارتكب اخطاء كتيره قوي واذنب ذنب كبير و... وما استاذنش من ربنا ويأسوا عماه عن حاجات كتير صح كان ممكن تنقذه من هلاك لكن لما كان عنده يقين وثقه بالله وهو في اكبر كرب ممكن اي بني ادم يبقى فيه بيواجه ثلاث ظلمات ظلمات بطن الحوت وظلمات الليل وظلمات البحر بس كان جوه قلبه يقين وثقه بالله اليقين والثقه بالله دي خرجته من بطن الحوت فنخلينا عندنا يقين وثقه بالله نعمل كل اللي علينا في ايه قرانيه بتقول وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه وان سعيه سوف يرى يعني كل اللي انت بتعمله ربنا شايفه لو ما وفقكش النهارده هيوفقك بكره هيوفقك السنه الجايه هيوفقك في حاجه تانية خالص ما جاتش على بالك الدرس الثالث من الدروس اللي استفدتها من قصه سيدنا يونس هو الحقيقه مش درس هو جدال ما بيننا كلنا وما بين الشيوخ هل الدعاء بيغير القدر او بيرفع القدر طيب خلينا نقول حديثين لسيدنا محمد الحديث الاول بيقول لا يزال القضاء والدعاء يعتلجان بين السماء والارض يعني هما الاثنين بيتخانقوا كده في جدال على طول يعني الدعاء ولا ال- القضاء مين اللي هي مين اللي هينتصر الحديث الثاني بيقول لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر ده خلي بالك ده كمان ده اللي بي- ممكن البر يزود العمر بس دي بقى هنعمل لها حلقه تانية طيب هفهمكم علشان ال- الجدليه دي تفهم وتوصل للناس كلها ايه هي انواع القدر في قدر مبرم وفي قدر معلق ايه هو القدر المبرم آه، هضرب مثال يعني تقيل على قلبي شويه بس هقوله لما يكون في بيت حد مريض ومريض بمرض جامد قوي وعالجوه وادوا له الحقن وعملوا العمليات و... وتصدقنا وتبرعنا وذبحنا وعملنا كل حاجه بس ربنا قدر للمريض ان هو ي- يتوفى هو ده القضاء المبرم طيب ايه هو القضاء المعلق القضاء ده معلق لحد ما ربنا يستنى العبد ان هو يدعي ندعي فربنا يروح رافع هذا ال- إيه القدر اللي مش كويس من على عبده طيب هل البني ادم يعرف ايه هو امتى القضاء بيبقى او القدر بيبقى مبرم وامتى بيكون معلق لا الحقيقه ما بنعرفش يا ريت والله يا ريت نعرف وكان كلنا ارتحنا احنا كلنا نعمل اللي علينا ندعي ربنا بصدق وبثقه وبيقين في رحمه ربنا ونسيب الباقي على ربنا طب الجدليه التانية بقى الاخرانيه خالص بقى اللي ليها علاقه بالحلقه انت بتعترف بخطأك بتواجه الناس بخطأك بتقدر تقول انا اسف عندك الشجاعه الادبيه ان انت تقول انا اسف ولا لا خلي بالكوا آه، يعني حصل قطع رحم كتير قوي وقطع علاقات صداقه ومشاكل كتيره حصلت علشان البني ادم ما بيعترفش بالخطا بيتكبر وما بيرضاش يقول انا اسف ولا يعتذر انا بجد ان البني ادم اللي بيعترف بخطاه هو بني ادم قوي جدا واللي بيعتذر اقوى واقوى ليه بقى لان البني ادم اللي ما بيعتبرش بخطاه آه، هو ما بيطلعش من الا من مثلين واحد آه، متكبر ومغرور وده الناس كلها مش بتحبه والمثل التاني الجبان اللي هو اتربى من وهو صغير على ان هو لو عمل خطأ اهله بيعاقبوه عقاب شديد جدا فما بيقدرش ما بيقدرش يعترف بخطأه يعني مين اللي كسر الكوبايه لا والله مش انا طب كده هم ربوه اولا على الكذب وعلى الجبن فان شاء الله احنا مش هنبقى لا جبنة ولا متكبرين ولا ان شاء الله فينا غرور طيب هل انت بقى بتعترف آه، قدام نفسك بالاخطاء اللي انت بترتكبها في حق نفسك يعني انت آه، مثلا يعني هضرب مثل ممكن يزعل شويه من المستمعين المدخنين يعني انت بتقعد مع نفسك تقول ان انا بضر نفسي وبخسر فلوسي وبضر الاخرين اللي حواليا ولادي واخواتي ب- بضرهم بالتدخين السلبي وفلوسي بتضيع والدنيا خربانه خالص انت بتقول لنفسك كده طيب ال- ال- اللي هم بياخدوا المواد المخدره بتواجه نفسك باخطائك طب اللي ماشيين آه، في الحياه بالكذب وبالنفاق وبالحسد هل انت بتقعد وتقول لا انا انا هقف مع نفسي وهبطل اعمل التصرفات ال- اللي هي بتوقع ما بين الناس ولازم أ- اوقف عشان احب نفسي الحقيقه ال- الشخص اللي بيحب نفسه مش شخص اناني انا لازم احب نفسي علشان اقدر احب الاخرين وما تصدقش ابدا مقوله ان الطبع يغلب التطبع وان من شاب على شيء شاب عليه لا انا لقيت نماذج كتيره قوي كان سلوكياتها وهي صغيره وحشه و... و... و... ويعني وفي سلوك منبوذ وقدروا ان هم يغيروا من حياتهم ويغيروا من تصرفاتهم ويبقوا يعني بني ادمين صالحين جدا فخلينا نصلح من نفسنا علشان ايه نرتقي بال... بالحياه ونعلم ولادنا ان هم يتاسفوا وبلاش نقول لا انا ابني ما بيغلطش وبلاش نقول لابننا لا ما ت- تعتذرش هو انت عملت له ايه يعني ده هو اللي يعتذر بلاش الجدليات اللي هي اللي ملهاش معنى دي اللي بتطلع جيل مش كويس واخر حاجه بقى جات لي وانا بكلمكم دلوقتي هل انت لما بتكون متبني وجهه نظر وتموت نفسك علشان تثبت صحه وجهه نظرك وتمر السنين وتلاقي بقى تجارب تمر بتجارب وتاخد كورسات وتقرا كتب ووجهه نظرك الكبيره اللي انت كنت مموت نفسك عليها دي آه، ت- تختلف هل انت بتقدر تواجه الناس وتقول لهم يا جماعه انا وجهه نظري اللي انا اتخانقت معاكم كتير قوي دي دي طلعت غلط وان انا كنت غلطان وان انا يعني كنت بني ادم ساذج جدا ولا بتخاف لا يقولوا ان انت متلون او يقولوا عليك منافق الحقيقه انا لو مطرحك لا انا هواجه انا هقول يا جماعه انا كنت آه، يعني بتبنى فكره والفكره دي ما طلعتش صح الحقيقه ده كان ظهر قوي ايام الثوره مش عايزه ادخل في تفاصيل ايام الثوره لما كلنا كنا بنتخانق مع بعض وكل واحد متبني وجهه نظر مختلفه عن الاخر وياما اتخانقنا وياما بيوت اخوات اتخاصموا يا عملنا يعني اعمال كبيره قوي عشان كل واحد كان مصدق وجهه نظره ومتبني وجهه نظر ويعني ومضيع الدنيا عشان خاطرها وبعد سنين وبعد ما شفنا احداث و- وحاجات مرينا بيها ما كناش متخيلين ان احنا هنمر بيها غيرنا وجهه نظرنا هل ده احنا كده متلونين لا احنا نضجنا هل وانت عندك 15 سنه زي ما وانت عندك 20 سنه او وانت عندك 30 سنه لا طبعا فمخنا بيكبر التجارب بت- بتبقى اوسع مخنا وتجاربنا بتخلينا نغير فكرتنا عن آه، المواضيع كلها فده مش عيب ولا تلون طيب انا كان نفسي افضل معاكم اكتر من كده هو للاسف زمن الحلقه بينتهي وهنروح نسمع اغنيه آه، خليها على الله لاصاله على فكره الاغنيه دي في اخرها في دعاء حلو قوي ليه علاقه بقصه سيدنا يونس فيلا نسمع الاغنيه ونسمع الدعاء دعاء وهنتقابل بعد الفاصل
ما شقيت لموسى جوه البحر طريق بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق بحق ما حفظت يونس جوه في بطن الحوض بحق ما نجدت إبراهيم من اللهب والموت بحق يوسف الأمين على تلال المال بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام
أدب حبي لربنا ومحبته أبدا إني أصفي وجنبها سبحة وسجادة بنسى عذابي وشكوتي لما أفضفض ليه وأنده عليه في وحدتي قبل النداء ألاقيه فرحة اللي مصلي الفرد في سجدة المؤمنة
رجعنا لكم بعد الفاصل وهفكركم بسؤال الحلقه هل عندك الشجاعه للاعتراف بالخطا ولا بترمي المسؤوليه على الاخرين وليه آه، مستنيه تليفوناتكم على رقم البرنامج 01000 42 7894 احنا عملنا ايه النهارده حكينا ايه في ال- في الحلقه حكينا قصه سيدنا يونس وقلنا الدروس المستفاده ان نخلي عندنا شويه صبر نبعد اليأس عن قلوبنا نخلي عندنا يقين وثقه بالله نعمل اللي علينا ونسيء الباقي على ربنا هنوقن ان الدعاء بيرد القدر انا عندي ايمان كامل ان يعني معظم ال ال الاقدار السيئه نقدر آه، ن- نبعدها عننا بكثره الدعاء واليقين والثقه بالله الحاجه الرابعه ان احنا نواجه نفسنا باخطائنا نربي ولادنا على ان هم يعترفوا باخطائهم ونقول لهم لما بتعترف بخطأك انت قوي لما بتعتذر انت اقوى والحاجة التانية إن إحنا نحاول نصلح من نفسنا وإن الموضوع مش متأخر، مفيش حاجة متأخرة خالص في حياتنا، مفيش وقت ما تقدرش تعمل فيه أي حاجة، لو عايز تبطل تدخين اقف ويقول انا النهارده هبطل تدخين انا هبطل اذي نفسي واذي اللي حواليا انا لو انا لا قدر الله حد بياخد مواد مخدره انا هوقف انا مش هاذي اهلي انا مش هضيع مجهودي واضيع مستقبلي علشان افضل في الطريق ده والحاجه الاخيره ان انا لو غيرت موقفي من اي فكره ما اتكسفش ابدا اواجه الناس واقول لهم يا جماعه انا كنت غلطان وانا غيرت فكرتي وانتوا كنتوا صح ال conclusion بتاع الحلقه ان كل حاجه في الدنيا بتتغير وان الثابت الوحيد في الحياه هو التغيير فسبحان من يغير ولا يتغير الاسبوع الجاي ان شاء الله مش هقول لكم احنا هنتكلم عن حكايه ايه لان كل حلقه حكايه مختلفه ممكن تلاقي مثلا الحكايه اللي جايه حكايه ترفيهيه هنهزر وهن... وهنلعب وهنتكلم في حاجه مش يعني عميقه قوي زي الحلقه دي كنت مبسوطه قوي ان انا معاكم كنت مبسوطه ان انا انضميت لمذيعين تسعينات FM انا معكم هبه حشيش من راديو تسعينات FM وبرنامجكم زك- زمن الحكواتيه ان شاء الله على وعد بلقاء يوم الجمعه القادم الساعه خمسة وربع آه، لمده نص ساعه ان شاء الله اقابلكم على خير